والآن مع الشريط السابع بعنوان أم سلمة وزينب بنت خزيمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع أم غالية من أمهاتنا رضي الله عنهن أجمعين نحن الليلة على موعد مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حد عارف اسمها الحقيقي يا جماعة اسمها الحقيقي هند بنت أبي أمية المخزومية بنت عم خالد بن الوليد سيف الله المسلول وفي نفس الوقت بنت عم أبي جهل بن هشام وشوف الفرق بين أبناء عمها ابن عمها خالد بن الوليد وفي نفس الوقت ابن عمها الثاني أبي جهل ابن هشام عليه من الله ما يستحقه كانت الحقيقة أم سلمة آه، قصتها يعني كلها تضحية وفداء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى الحقيقة بذلت كتير جدا اتحملت كتير قوي وبنهدي قصة أم سلمة لكل أخت ولكل أم ولكل بنت اتعذبت في حياتها بنقول لها خدي هذه القصة هدية عشان تعرفي القدوة لم تكتمل إلا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة كانت قبل الإسلام أصلا ذات حسب ونسب هي بنت رجل كان من أكرم الناس وأجود الناس عطاء في الجاهلية أبوها كان اسمه إيه يا جماعة اسمه يعني كان مشهور بهذا الاسم زاد الراكب ليه؟ لأنه كان لما بيطلع رحلة مع أي حد مع أي قبيلة كان يخلي القبيلة كلها ما تاخدش معاها لا زاد ولا مية ولا ما- ولا مال ولا أي شيء وكان هو اللي يتحمل مؤونة الإنفاق والطعام والشراب ذهابا وإيابا ولذلك سبحان الله أن نلاقي أمنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كان لازم طبعا تتاثر بالبيئه الكريمه دي واحده شايفه ابوها بالمنظر ده يضرب به المثل في الكرم والجود والعطاء لازم تطلع كده بالمنظر ده لذلك ام سلمه حقيقه كانت يعني ذات يعني يد معطاءه وكانت كريمه جدا آه، رضي الله عنها وارضاها فتاثرت فعلا بهذه البيئه نشأت أمنا أم سلمة في بيت عريق أصيل كما كنا وكانت نوعية نادرة جدا من النساء كان عندها آه، جمال باهر جدا وكانت شخصية قوية جدا بتفرض احترامها على أي حد موجود معاها ولذلك بقى لما بلغت مبلغها من النساء آه، تقدم لخطبتها أحد فتيان قريش المعدودين وفرسانها المشهورين كان مين؟ كان اسمه عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي اللي هو بعد ذلك سمي بإيه؟ بأبي سلمة رضي الله عنه وارضاه أبو سلمة ده آه، النسب بتاعه إيه؟ أمه كانت برة بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي يبقى نطلع من الحته دي بايه؟ ان هو كان ابن عمه النبي وفي نفس الوقت خد بالك وفي نفس الوقت كان اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه، ليه؟ لان ثويبه اللي هي مولاة ابي لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاه والسلام اول ما اتولد النبي كانت هي اول من ارضعته. وبرضه ابو سلمه لما اتولد كانت هي برضه اول من ارضعته فابو سلمه كان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في ان هو كان ابن عمته وفي نفس الوقت كان اخوه من الرضاعه. ابو سلمه ده اتقدم لمين؟ لام سلمه اللي هم طبعا يعني ايه كان لسه لسه سلمه ما جاش يعني ف... فالمهم يعني ايه فتقدم لها وتم الزواج بفضل الله عز وجل وهو كان غني جدا ما شاء الله وكان عنده ساعه من المال وهي اصلا آه، من بيت كرم فالحمد لله رب العالمين عاشت عيشه آه، مرفهه جدا فتره كبيره جدا من الزمان لكن زي ما بنقول دايما غذاء الروح شيء يا جماعه وغذاء البدن حاجه تانية خالص الانسان في اشد الحاجه لغذاء الروح لذلك بعض الناس لما تلاقيه مثلا تعبان نفسيا تقول له ايه طب اطلع بس اتفسح كده في الساحل الشمالي يا اخي وفك عن نفسك يطلع هناك يتحمل ذنوب قد الجبال يرجع مكتئب اكتر من الاول ليه لان هي كانت المشكله عنده عباره عن ايه ان الروح بتاعته فطست والب- والجسد عمال يتنعم الجسد عمال يتنعم و- و- ويتضخم والروح عماله ايه تصغر لما تيجي تديله متعه تانية للجسد الجسد يكبر اكتر والروح تصغر اكتر كان الحل فيها كله ايه حاجه واحده بس بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم حاجه واحده اللي هي ايه الا بذكر الله تطمئن القلوب ان الانسان يعيش في طاعه ربنا في ذكر الله في صلاه في تسبيح في استغفار في اي يعني اي خير تلاقي كل الهموم دي زالت بفضل الله عز وجل لو قرا صفحه من كتاب الله عز وجل لكن قراها بتدبر سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القران شفاء شفاء للقلوب آه، سبحانه وتعالى المهم فيعني تمت الزيجة وبدأت أم سلمة آه، اللي هي يعني وأبو سلمة كانوا بيبحثوا عن غذاء الروح بقى غذاء الروح ده فين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي ومن شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل في اللحظة دي يا جماعة أو في الوقت ده بدأت شمس الإسلام تشرق أو تشرق على أرض الجزيرة كانت ام سلمه هي وجوزها من اوائل الناس اللي سارعوا في دخول في الدخول الى هذا الدين واحنا قلنا قبل كده في الدروس اللي فاتت ان اغلب حالات الاسر اللي الناس اللي اسلموا في بدايه الاسلام كانوا اسر ليه كان الاسره ما شاء الله زي ما بنقول ايه الزوج والزوجه على ميه واحده وعلى موجه واحده بفضل الله عز وجل فاسلمت ام سلمه واسلم ابو سلمه وكان في بينهم طبعا توافق ومحبه عجيبه جدا هتشوفوها دلوقتي وهتعرفوا قد ايه كانت المحبه التي تدور بين ام سلمه وابي سلمه رضي الله عنهما النهارده كانت في مشكله بقى احنا عايشين فيها شوف ام سلمه وابو سلمه شوف البيت ماشي ازاي النهارده ممكن نلاقي مشكله تانية ممكن نلاقي زوج التزم والزوجه مش عايزه زوجه التزمت وزوجها مش عايز زوج وزوجه التزموا الاولاد مش عايزين او اولاد التزموا الاب والام سبحان الله فاحنا محتاجين ان احنا يبقى في دعوه زوج التزم يدعو زوجته وامر اهلك بالصلاه واصطبر مش واصبر واصطبر عليه يا سلام بالراحه كده وبالرحمه زوجه التزمت برضه ايه بالراحه برضه على زوجها بفضل الله ال- الابن التزم شوف بقى دعوه سيدنا ابراهيم لابيه يا ابتي يا ابتي يا ابتي والقران يديك الامثله لكل هذه الاشياء رجل يدعو ابنه يجيب لك الم- المثل بسيدنا نوح لما دعا ابنه يا بني اركب معنا سبحان الله تجد كل انواع الامثله في الدعوه موجوده فاعظم بر بالام والاب ان انت يعني تاخد بايديهم من النار الى الجنه ومن المعصيه الى الطاعه فده اعظم بر وكذلك نفس الحكايه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اب التزم ام التزمت اولاد تعبانين ياخدوا بايديهم بس باللين والرحمه لان النبي عليه السلام هو اللي علمنا بكده يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه زينه شوف قد إيه؟ وما نزع الرفق من شيء الا الا شانه المهم لابد ان احنا نحرص على ان ناخذ بايدي بعض الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى وشوفوا قد ايه كان بيت ام سلمه كان مرتبط ازاي ليه لان اسلامهم لان الاسلام كان هدفهم الاسمى كانوا لا يفكرون الا في هذا الهدف الاسمى الاثنين جمعهم هدف واحد وحاجه واحده هي اللي جمعتهم اللي هي ايه اللي هي الدين والطاعه وطاعه الله عز وجل عشان كده ما يحصلش ما بينهم اي خلاف ابدا المهم تمر الايام يا جماعه واشتد ايذاء المشركين لاصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام طبعا كان في منعه كان في حمايه كما جاء في حديث عند الحاكم بسند صحيح ان ابن مسعود قال اول من اظهر اسلامه في مكه سبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وصهيب وبلال والمقداد وعمار وامه سميه السبعه دولت اول من اعلنوا او اظهروا اسلامهم قال ابن مسعود فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمي يعني حماه الله بعمي واما ابو بكر فمنعه الله بقومه قبلته واما سائرهم فلقد البسوهم اضرع الحديد وسهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله فعذب في سبيل الله جل وعلا وهو يردد نشيده الخالد أحد أحد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين المهم لما اشتد الإزاء ده يا جماعة بالمنظر ده على الصحابة حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يعلم الدنيا ماشية حواليه إزاي المسلمين يا جماعة ما كانوش دراويش عارفين كل حاجة بتحصل النبي قاعد فين في مكة النجاشي قاعد فين في الحبشة سبحان الله ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يقول لاصحابه ان بارض الحبشه ملكا لا يظلم احد عنده فالحقوا ببلادي حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. ايه اللي عرف النبي ان النجاشي ده رجل عادل؟ النبي مش قاعد كده بس فاهم الدنيا دي كلها ايه اللي بيدور حواليه صلى الله عليه وسلم المهم ام سلمه بتقول فاجتمعنا حتى نزلنا على ارض الحبشه فنزلنا بخير دار الى خير جار وامنا على ديننا شوف قد ايه فعاشوا في جوار النجاشي رضي الله عنه وارضاه لانه اسلم بعد ذلك آه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم المهم لما مرت الايام وعادت ام سلمه بعد ذلك مع زوجها ابي سلمه عادوا الى ارض الجزيره مره اخرى وشوف سبحان الله اسره كامله يعني تتشرد وتروح من مكه للحبش ايه اللي دعا ايه يعني ايه اللي ايه اللي غصب على كده دين قضيتهم الاولى الدين المسألة مش مسألة إن أنا النهاردة يبقى درس علم جنبي بعد ثلاث أربع محطات أقول ياه ده بعيد قوي طب ما فيش درس كده في الجامع اللي جنب البيت سبحان الله شوف هي بتهاجر من مكة إلى الحبشة حفاظا على دينها عشان تظفر بنعمة التوحيد واحنا النهارده يبقى الدرس جنبينا بثلاث أربع محطات ومكسرين سبحان الله كل حاجة لنا لحد عندنا بيت جاهز ورغم ذلك مكسرين ولا حول ولا قوة إلا بالله فكانوا بيهاجروا لأن أغلى حاجة عندهم دينهم أغلى حاجة عندهم والله دينهم ولذلك تجد إن صهيب الرومي مثلا على سبيل المثال لما جه مكة كان فقير جدا تاجر واشترى وباع ومش عارف ايه لحد ما بقى عنده ثروة كبيرة جدا لما النبي عليه السلام هاجر حب سيدنا صهيب يفوز بأجر الهجرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع لقى كفار قريش مستنينه عند ايه عند المخرج بتاع مكة قالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بهذا المال هو قضيتهم الأولى المال وهو قضيته الأولى الدين فقال إنكم لتعلمون أني من أرماكم يعني أنا أشد واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام ولكن يعني وما تبقى منكم أضربه بالسيف ولكن الطيب أحسن إذا دللتكم على مالي مش أنتوا عايزين الفلوس خذ الفلوس إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجل قال فمالي في المكان الفلاني فصدقوه لماذا لأنهم يعلمون أن الواحد من أصحاب النبي لا يكذب على الرب العظيم الكريم العلي فكيف يكذبون على الناس فصدقوه ووجدوا المال بالفعل في نفس المكان صهيب سافر هاجر إلى النبي والحديث رواه مسلم فلما وصل سبقه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة ومن الناس من يشري يعني يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فقام النبي وهش له وبش وابتسم في وجهه وقال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى المهم فتمر الأيام وتريد أم سلمة أن تهاجر مع زوجها من مكة إلى المدينة المنورة رضي الله عنها وعن زوجها فالمهم لكن حصل أمر عشان أنا بقول لكم في أول الدرس ده أمنا أم سلمة دي استحملت كتير قوي وضحت كتير وتعذبت كتير قوي عشان خاطر دينها سبحان الله هتشوف موقف بس واحد بس من المواقف اللي شافتها أم سلمة رضي الله عنها وهي مهاجرة شافت أمر ما شافوش حد من الصحابة وتعذبت عذاب ما فيش حد تعذبه أبدا من الصحابيات وهي مهاجرة كان معاها جوزها وابنها سلمة وكانت راكبة البعير ومشي مين اللي شافها وشاف جوزها قومها اللي هم بني المغيرة القبيلة بتاعتها فراحوا جايين لأبو سلمة قالوا له إيه قالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه يعني بنتنا اللي هي أم سلمة على ما نتركك تسير بها في البلاد يعني انت ان كنت انت يعني اعترقت دين محمد صلى الله عليه وسلم وعايز تسافر طب هتبهدل بنتنا معاك ليه لا سيبها لنا بقى وراحوا واخدينها منه لما خدوها منه طبعا معاها مين معاها ابنها سلمة راح قوم ابو سلمة اللي هم عبد بني عبد الاسد قالوا الله يعني انتوا هتاخدوا البنت ونسيب ابن... طب احنا كمان هناخد ابننا ومش هنسيب ابننا معاكم راحوا شادين مين شادين سلمة اللي هو الابن الصغير شادينه فالتانيين قالوا لا مش هنسيبه فضلوا دول يشدوا من ناحيه ودول يشدوا من ناحيه لحد ما اتخلعت ايد ابنها قدام عينيها انا عايز بس اهدي المشهد ده لامهاتنا في فلسطين بقول لها اصبري اصبري يا اماه ان شاء الله ربنا هيكبر كسرك ان شاء الله في ابنك اللي مات شهيد نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله ابنك ده ان شاء الله ربنا يجعله سابقا لك الى الجنه ربنا يجعله ان شاء الله في انتظارك على باب من ابواب الجنه الثمانيه او على ابوابها الثمانيه ياخد بايدك الى الجنه فاحتسبي واصبري امك ام سلمه ضحت ابنها اتخلع دراعه قدامها قدامها ومع ذلك صبرت سبحان الله فانطلق بنو عبد الاسد لما قوم ابي سلمه وخدوا الولد الصغير معاه وانطلق قوم أم سلمة وخدوها معاه وفرق بينها وبين زوجها أبو سلمة يعمل إيه زوجته قومها خدوها وقومه هو خدوا ابنه معاهم هو يعمل إيه هو ليه هدف ومش ممكن أبدا يثنيه أي شيء عن وصول عن الوصول إلى هذا الهدف راح مهاجر يا سلام وهتسيب زوجتك نعم وهتسيب ابنك أيوة ليه الله يتولاه سبحانه وتعالى أنا ما علي إلا أن أنا أتقرب إلى الله بأي طاعة وربنا يتولى ابني ويتولى زوجتي وربنا هيجمع بيني وبينهم أيضا في طاعتي بس أهم حاجة اللي أنا خرجت له ما سيبوش أبدا هو ده الهدف ده الهدف اللي عايزين كل مسلم يحسه عايزين تحس إن الدين ده غالي الدين ده غالي شفت خالي أم سلمة تضحي وتعمل ده كله وابنها يفرق بينها وبين زوجها وبين ابنها وبنتها اللي عايشة دلوقتي مش عايزة تلبس حجاب لحد دلوقتي سبحان الله شوف قد ايه الدين غالي عندهم المهم شاء المولى عز وجل أم سلمة طبعا لما شافت هذا البلاء الذي تعرضت له تعرفين يا جماعة كان ممكن أم سلمة وأبو سلمة يخرجوا من الموقف ده كله بحاجة واحدة بس عارفين هي خلاص مش هنهاجر طالما الهجرة هتجيب لنا المشاكل دي هات ابني وهات زوجي وتعالى ونرجع وبلاش نخرب بيتنا صح لا كان حل الموضوع ده كله في الكلمة دي لكن لا الدين عندي أغلى من البيت أغلى من الزوج أغلى من الولد أغلى من الزوجة أغلى من في كل حاجة شو قد إيه فسابوا الموقف يمر كما أراد الله عز وجل وما رجعوش في هجرتهم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله عشان تعرف بس قد إيه الدين غالي إحنا ممكن برضو نتحط في موقف زي كده ممكن نيجي يا جماعة في موقف أو ممكن تيجي يا أختي في موقف تخيري بين إنك تتحط في بلاء شديد جدا أو إنك أنت تتنازلي عن حاجة في دينك هتعملي إيه؟ بلاء بقى فلا بد أن تؤثير الله عز وجل فضلي ان انت تطيع ربنا على اي حاجة وان شاء الله ربنا يكرمك لو طلبتي الاخرة وتركت الدنيا هتجيلك دنيا واخرة شوف النبي عليه ايه صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي سند صحيح يقول من كانت الاخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل له وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها فضلت أم سلمة بعد ما ابنها اتاخد وزوجها سافر وهي قاعدة لوحدها تعمل إيه لا بتشوف ابنها ولا بتشوف زوجها قعدت على كده يا جماعة قد إيه كتير سنة كاملة سنة كاملة سنة كاملة بكل جراحها وآلامها وأحزانها وأطراحها أم سلمة نايمة تبكي أيمة تبكي طو- ليل ونهار لا تستطيع أن تنسى هذا المشهد مش فديت حملت كل يوم تقوم إلى مكان اسمه الأبطح وتقعد تبكي وتسأل الله عز وجل أن يفرج همها وأن يجمع بينها وبين زوجها وابنها لحد ما مر عليها يأتي الفرج طبعا سبحان الله إن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين بفضل الله عز وجل فالمهم مر عليها آه، واحد من أولاد عمها فيعني مر عليها مالك قالت له حصل كذا وكذا وكذا فصعبت عليه بفضل الله عز وجل فالمهم راح بقى لقومها اللي هم بني المغيرة وقال لهم ألا ترحمون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها يعني مش كفاية كده قالوا له خلاص يعني آه، خليها تروح لزوجها إذا كانت عايز تروح في الوقت دوت قوم بني سلمة اللي هم كانوا واخدين ابنه اللي هو سلمة أول ما سمعوا كده اللي هم بنو عبد الأسد قالوا له طب خلاص وخدي ابنك بالمرة فخدت ابنها وخدت آه، البعير بتاعها وطلعت بقى إيه آه، ركبت ال- آه، الناقة وطالعة بقى على إيه على مكة وهي طالعة يا دوب وصلت لأرض التنعيم فأول ما وصلت هناك سبحان الله لقت واحد اسمه عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة قام سائلها على طول فقال لها إلى أين يا ابنة أبي أمية أنت رايحة فين قالت له أريد زوجي في المدينة قال هل معك أحد قالت ما معي إلا الله عز وجل وبني هذا سبحان الله فقال لا والله ما لك من مترك معقولة أسيب واحدة زيك تمشي في الصحراء لوحدها شوفوا الشهامة يا جماعة وهتشوفوا الرجل ده عمل إيه سبحان الله أخذ خطام البعير وراح ماشي بها يا جماعة منين من مكة إلى المدينة يا نهار أبيض قد إيه المسافة 450 كيلو طب هو معاه ناقة معهوش حاجة أمال هيروح إزاي هو ماشي على رجليه وهي راكبة الناقة ومن يتحمل هذا في حد في الدنيا يتحمل يمشي على رجليه 450 كيلو وعشان ايه طيب هياخد فلوس ابدا حد هيشكره ابدا لا يريد شيئا خ... مع ان الراجل لسه ما اسلمش لسه ما اسلمش لكن شوف نخوه العرب كانت عامله ازاي كان عندهم صفات عجيبه جدا يا ريتها تتوفر في بعض المسلمين النهارده المهم خدها ومشي فهي ام سلمه بتقول ايه بتقول فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط ارى انه كان اكرم منه ايه اللي حصل طول ما هم ماشيين اول ما هي تعوز ترتاح يقوم منزل الناقه يخليها ت- تقعد على الارض ويبعد هو بعيد خالص تنزل هي براحتها وتستريح آه، وتعمل اللي هي عايزه تعمله وبعد ساعه من الزمان يطمن ان هي خلاص ارتاحت والحمد لله ويجي بالراحه كده في ادب ويرفع الناقه وهي فوقيها ويمشي بيها ولم يتكلم معها كلمه واحده يا سلام شوف ال... شوف النخوه وشوف الشهامه شوف... وكل ده بيعملوا ايه يعني لا يريد اي شيء مع ان الراجل لسه ما اسلمش سبحان الله فالمهم الى ان وصل الى مداخل او مدخل المدينه عند قريه بني عمرو بن عوف بقباء فقال لها زوجك في هذه القريه وفعلا كان ابو سلمه كان نازل في الحته دي ثم انصرف الرجل راجعا رجع فين رجع مكه تاني ازاي برضه على رجليه يعني 450 كيلو رايح و450 كيلو راجع وكل ده كده مش عايز اي حاجه مش عايز اي حاجه سبحان الله ايه اخبار الشهامه عندنا يا جماعه يعني ده لو واحد النهارده معاه عربيه مش هقول آه، مش ماشي على رجليه لو راكب عربيه شبح وواحده بس طلبت يوصلها لاي مكان ها، اول ما يوصل الا من رحم الله آه طب ده الكارت بتاعي بقى ان شاء الله اي خدمه يعني نسال الله العفو والعافيه شوف الراجل عمل ايه 900 كيلو يا جماعه ماشيهم على رجليه لا يريد شيئا الا يعني خلاص هي دي بس ال- هي- يعني بيعمل- بيرضي ضميره وخلاص انا مش عايز اقول يبتغي وجه الله لانه كان لسه ما اسلمش لكن الراجل اللي زي ده يا جماعه هيسلم ولا ما يسلمش طبعا لازم يسلم سبحان الله ولذلك اسلم هذا الرجل في عام الفتح بفضل الله عز وجل فالمهم دخلت هي رضي الله عنها وارضاها الى المدينه المنوره والتقت بزوجها ابي سلمه آه، رضي الله عنه وارضاه عاشت مع زوجها في رحاب الانصار اجمل عيشه واجمل حياه عاشوا في طاعه الله ومع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشت بقى تربي له اولادها آه، آه، انجبت منه بعد كده ثلاثه وربت اولادها كان اولادها اللي هم زينب وعمر وسلمه ودره اربعه والاربعه يا جماعه كانوا من خيره الصحابه والصحابيات رضي الله عنهم جميعا المهم تمر الايام ام سلمه طبعا مشغوله هي وزوجها في طاعه الله وحفظ القران وتعليم السنه ومش عارف ايه يعني كانوا عايشين حياه اسره بقى يا جماعه أسرة مالية بيتها بطاعة ربنا هو مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود بإسناد صحيح رحم الله رجلا كان بيدعي بالرحمة لمجرد أنهم عملوا حاجة فما ظنكم لو عملوا كل حاجة رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام الزوج والزوجة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كانت بتشجع زوجها على طول إلى كل طاعة جهاد خش جهاد آه، قيام ليل يلا نصلي قيام ليل تعليم قرآن يلا آه، السنة تعالى أي حاجة كانت إيه وراء زوجة زوجة عايزة ت- تاخد بإيد زوجها للجنة وهو عايز ياخد بإيدها للجنة بقول لكم أصحاب هم وقضية قضيتهم الأولى يا جماعة الإسلام وإلا ما كانوش هاجروا للحبشة وإلا ما كانوش هاجروا للمدينة وإلا ما كانوش سابوا البيت ولا- وابنهم كان هيموت منهم لأنهم أصحاب قضية أصحاب هم المهم تمر الأيام وتيجي آه، يوم غزوة بدر فيوم غزوة بدر شجعته أم سلمة فدخل وبفضل الله عز وجل آه، جاهد أبو سلمة في يوم بدر وكان له صولات وجولات آه، رضي الله عنه وارضاه وتمر الأيام ويمر سنة كاملة ويجي يوم غزوة أحد ودخل أبو سلمة يقاتل وكان من الجنود الأوفياء في الجيش المحمدي صلوات ربي وسلامه عليه وفي غزوة أحد يحصل بقى حاجة دي كان ربنا جعلها سبب في وفاة أبي سلمة إيه هي؟ رماه واحد اسمه أبو أسامة الجشمي رماه بسهم في عضده المهم يعني الجرح كان يعني اشتد على ابي سلمه لكن بفضل الله كان لسه ما ماتش كان تعبان جدا منه عاد ابو سلمه الى بيته في آه، يعني المدينه وظل يداوى ويعالج شهرا كاملا مين اللي جنبه زوجته الوفيه ويا سلام اجمل سيره والله الواحد بيحب يسمعها لما يسمع سيره زوجه وفيه قاعده مع زوجها تداويه وتعالجه باذن الله عز وجل يعني اذكر انه مره كنت في زياره لاحد المرضى شاب اخ فاضل بفضل الله عز وجل كان جاله حادث والحادث ده عمل له اعاقه كليه فكان طريح الفراش لمده سنتين ونص سنتين ونص في السنتين ونص دولت ربنا اكرمه وحفظ 23 جزء قران آه، كان واخد غرفه كامله في المستشفى غرفه سريرين زوجته الوفيه مش هقول كانت بتروح كل يوم تودي له الاكل والشرب وتشوف حاجته وتمشي ابدا والله كانت نايمه في السرير اللي جنبه سنتين ونص لا يمكن ابدا تسيب المستشفى وت- وتمشي لحظه كانت كل اسبوع فقط تاخد الهدوم تغسلها وترجع تاني المستشفى تفضل نايمه معاه في المستشفى لمده سنتين ونص والله لما كنت اسمع سيره هذه الاخت كنت ابكي من الفرح لان سيره الوفاء سيره بتثلج القلب ام سلمه فضلت شهر كامل تداوي ابا سلمه رضي الله عنه وارضاه وبعد كده سبحان الله تمر الايام ويعني آه، يشفى ابو سلمه بفضل الله عز وجل وبعد كده تجرأت القبائل بعد غزوه احد تجرأت القبائل كثيره جدا على آه، وبعد غزوة أحد تجرأت كثير من القبائل على المسلمين بسبب أنهم شافوا الهزيمة فظنوا أن جيش المسلمين خلاص ضعف بقى. أول من تجرأ على المسلمين قبيلة تسمى بنو أسد بن خزيمة فنقلت الاستخبارات آه، في المدينة إلى النبي عليه السلام إن طلحة ابن خويلد وسلمة ابن خويلد الاثنين مشوا إلى بني أسد وطلبوا منهم إن هم يعني يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه السلام قال لك بس خير وسيلة إيه؟ خير وسائل الدفاع إيه؟ المهاجمة أو الهجوم فراح بعت أبو سلمة ومعاه 150 واحد من المقاتلين من المهاجرين والأنصار وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له اللواء يبقى أبو سلمة هو إيه؟ هو الأمير بتاعهم أبو سلمة بفضل الله عز وجل دخل على بني أسد وراح مباغتهم مرة واحدة المهم اتشتتوا وبفضل الله عز وجل هزمهم واستطاع ان هو ياتي بعدد كبير جدا من الابل والشياه واستاقاها وعاد بها الى المدينه سالما غانما آه، رضي الله عنه وارضاه. كان مبعث هذه السرية في أول هلال المحرم سنة 4 هجرية لما رجع أبو سلمة يا جماعة الجرح اللي انجرحه فاكرينه الجرح اللي انجرحه في غزوة أحد اللي ضربوا بيه أبو أسامة الجشمي بالسهم الجرح ده مرة تانية اشتد عليه الوجع فنام أبو سلمة على فراش الموت ولم يلبث إلا يسيرا حتى مات رضي الله عنه وارضاه لكن في موت أبو سلمة كان في شوية مشاهد جميلة قوي ومؤثرة جدا المشاهد دي الحقيقة من أجمل المشاهد اللي وقفت عليها في سيرة أمهات المؤمنين من أجمل المشاهد تعالوا نسمع المشاهد ديت بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم لما نام ابو سلمه على فراش الموت يا جماعه دار حوار جميل قوي ورقيق جدا بين ابي سلمه وبين ام سلمه ام سلمه قالت لابو سلمه ايه قالت له انا سمعت معنى الكلام يعني انا سمعت ان اي واحده في الدنيا جوزها بيموت وهو من اهل الجنه وهي لو ما اتجوزتش من بعد موته ربنا هيجمع بينهم وتبقى زوجته في الجنه صح ولا لا قال لها صح قالت له طب خلاص تعالى اعاهدك وتعاهدني لو انت عشت ما تتجوزش من بعدي ولو انا عشت ما اتجوزش من بعدك فقال لها ابو سلمه شوف الكلام الجميل قال لها اتطيعينني تسمع كلامي قالت له اجل قال لها اذا مت تزوجي لو انا مت اوعي تقعدي كده اتجوزي ثم دعا وقال اللهم ارزق ام سلمه من بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها يا سلام شوف الحنيه والرحمه مش واحد يدعي وهو على فراش الموت يا رب ارزقه واحد يخلص القديم والجديد يعني سبحان الله شوف شوف قد ايه المحبه اللي بين الزوج والزوجه يا جماعه حاجه عجيبه جدا بيقول يا رب ارزقها بواحد مش زيي ولا اقل من لا احسن مني لا يحزنها ولا يؤذيها والله العظيم المشهد ده بيقطع في قلب الواحد يعني كان شوف المحبه اللي ما بينهم وصلت لدرجه ان هو بيتمنى لها الخير من كل قلبه بالفعل سبحان الله يعني لذلك انا بهدي هذا الكلام لكل اخواتنا واخواننا يعني يعني اللي عايزين تعيش الحب الحلال احنا مش عايزين نعيش حب في الحرام عايزين نعيش الحب الحلال الحب الحقيقي بس مش بتاع محمد فؤاد لا لا الحب الحقيقي فعلا حب في ظل طاعة الله وفي ظل آه، المحبة التي يعني دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يا جماعة قد ايه راجل بيحب زوجته لدرجة انه بيتمنى ان ربنا يجمعه بيها في الجنة وهي بتحبه لدرجة ان بتتمنى ان ربنا يجمعها بيه في الجنة فالمهم تقول ام سلمة فلما مات ابو سلمة قلت في نفسي من خير من ابي سلمة طب هو بيقول يعني اللهم ارزق ام سلمة رجلا خير منه يعني مين, مين هو في حد احسن منه من خير من ابي سلمة يا ترى يعني انا الكلام ده بوجهه للاخوه يا ترى زوجتك بتقول عليك زي ما ام سلمة قالت على زوجها يا ترى لو راح فينا مات زوجته ممكن تقول واهل هناك خير منهم ها ولا تقول الحمد لله بركه يا جماعه يعني بجد والله زوجتك هي اللي تعرفك مهما تظاهرت قدام الناس وكنت التقي الورع الشيخ العالم العابد زوجتك هي اللي عارفاك يعني يعني بنجيب من الاخر يعني زوجتك هي اللي عارفاك ولذلك سبحان الله الحديث رواه مسلم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال زوجني ابي وما بي من رغبه في الزواج انا ما كنتش عايز اتجوز اصلا بس هو جوزني يعني فالمهم سبحان الله فلما دخل على زوجته الجميله الحسناء الوفيه التقيه فلما دخل بها لم ينظر اليها حتى وقام صف قدميه بين يدي الله وصلى وهي بقى ايه برضه مصليه وراه صلى بكتير يا جماعه من اول البقره لاخر سوره الكهف سبحان يعني اكتر من نصف القران وهي طبعا وراه لان لو طلعت هتطلق فيعني يعني مكمله وراه الحمد لله فسبحان الله فلما صبح الصبح ابوه بقى اللي هو عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه بقى فجه ايه زوجة ابنه فقال لها كيف حال عبد الله قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف هو ما يعرفش هو متجوز مين بالظبط بس هو يعني بالنسبه لي انا بقول لك هو نعم العبد لربي يا ترى انت زوجتك برضه لو سألناها عنك هتقول نعم العبد لربي شوفوا أم سلمة بتقول إيه ومن خير من أبي سلمة رضي الله عنهم جميعا في رواية تانية يا جماعة عند مسلم آه إن أم سلمة لما بتقول إيه لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة زعلان عشانه يعني لأبكي أنه بكاء يتحدث عنه أنا هبكي عليه بكاء الناس تتكلم عنه قالت فكنت قد تهيأت للبكاء فأقبلت امرأة من الصعيد الصعيد مش الصعيد بتاعنا لا عوالي المدينة اللي هي عوالي المدينة تريد أن تسعدني يعني إيه تسعدني تسعدني الاسعاد اللي هو ايه ان واحده مثلا جوزها مات فالتانيه جت قعدت تصوت جنبها وتصرخ ويا جمل ومش عارف الكلام ده كله تمام التانية بقى جوزها مات إيه، طبعا دي لازم تروح ايه يعني برضه ايه تجاملها كده وترى عليها كام صوت فده الاسعاد والنبي عليه نهى عن ذلك وقال لا اسعاد في الاسلام لا اسعاد ايه في الاسلام طيب فجاءت امراه تريد ان ايه انها تجاملها بقى وتصوت لها ايه صوتين يعني مع- معاها شويه كده فالمهم قال فاستقبلها رسول الله لقاها داخله لسه هتبدا فاهم ازاي؟ لسه السيمفونيه هتشتغل ون- يعني لقت مين؟ لقت قدامها النبي عليه الصلاه والسلام فقال لها صلى الله عليه وسلم: اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا اخرجه الله منه؟ قالها لها الكلام ده إيه؟ قال لها الكلام ده مرتين اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا اخرجه الله منه؟ تقول ام سلمه فكففت عن البكاء فلم ابكي. لكن ابو سلمه بعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام دعا له دعوه جميله قوي حديث رواه مسلم عشان تعرف بس قد ايه ابو سلمه كان غالي عند النبي ده ابن عمته وفي نفس الوقت اخوه من الرضاعه وقبل ده كله هو اخوه في الله صلوات ربي وسلامه عليه ام سلمه بتقول ايه بتقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه وقد شق بصره فاغمضه بصره كده كان مفتوح راح النبي عليه الصلاه والسلام ايه مغمض له يعني وقال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فمن السنه لما نلاقي ميت عينين مفتحه نغمضها له طيب فضج ناس من أهله يعني ناس كتيرة إيه قعدوا يبكوا فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال هنا بقى الدعاء بقى ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة يا سلام شوف بقى دعوة من مين من النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه الله أكبر يا سلام لو واحد فينا فاز بالدعوه دي من مين ده من النبي عليه الصلاه والسلام لكن يا ترى تعالوا نشوف بقى النبي اتجوزها ازاي ام سلمه بقت ام المؤمنين ازاي تعالوا نشوف بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم برضه ام سلمه بتقول ايه بتقول لما توفي ابو سلمه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كيف اقول يا رسول الله يعني جوزي مات حبيبي وجوزي اغلى واحد عندي اقول ايه فقال لها قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبى صالحة قالت فقلتها فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وسلم شوف آه، رواية تانية برضو عند مسلم أم سلمة بتقول إيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت في نفسي أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فضلت مترددة أقول إزاي اللهم أخلف لي خيرا من طب هو مين خير من أبي سلمة فضلت مترددة لحد ما قلتها قالت أول ما قلتها فأخلف الله لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت له إن لي بنتا أنا عندي بنت وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة منها رضي الله عنه وارضاه في رواية تانية جميلة برضو عند مسلم أيضا أنه لما احتضر أبو سلمة فأم سلمة بتقول إيه قلت ذلك وأردت أن أقول وأبدلني خيرا منها اللي إيه اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قالت حتى أقول في نفسي وبرضه ومن خير من أبي سلمة قالت فلم أزل حتى قلتها فلما انقضت عدتها خطبها مين يا جماعة أبو بكر فردته رفضت سيدنا أبو بكر فتقدم لها عمر فردته فبعث إليها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله فلما جاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أخبر رسول الله أني غيرة يعني عندي غيرة شديدة ما استحملش إن أنا أكون إيه يعني زوجة في وسط تسعة أني غيرة وأني مصبية عندي أولاد وليس أحد من أوليائي شاهدا فقال فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك أنا مش هرزقهم ده ربنا اللي بيرزقهم وأما قولك إني غيرة فسأدعو الله أن يذهب غيرتك وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي فقالت أم سلمة لابنها عمر يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا درس مهم قوي بنهديه كل أخت مسلمة كل أخت فاضلة لو حد مات لك لو زوجك مات لو حد من حبايبك مات قولي بس هذا الدعاء قولي هذا الذكر الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها والله والله والله ربنا هيكرمك بهذه الكلمات لو قلتيها بيقين مش بتجربة احنا ما بنجربش ربنا يا جماعة احنا كلنا يقين وثقة فيما عند الله وفيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا شوف قد ايه سبحان الله المهم بعد الجواز يا جماعة كان النبي عليه السلام كان كل يوم يخش عليها يعني خلاص تم العقد لكن لسه النبي عليه السلام لم يدخل بها فكل ما يخش لها يفاجأ بأن أم سلمة عندها بنتها صغنطوطة كده زينب كانت لسه صغيرة تلاقيها قاعدة مع قعدها في حجرها وعمالة بترضعها فكان النبي عليه السلام أشد حياء من العذراء في خدرها أول ما يشوفها مقعدة البنت بترضعها كان يخرج ويسيبها مرة في اتنين في تلاتة مين اللي لاحظ الكلام ده عمار بن ياسر طب وإيش دخل عمار بن ياسر مع عمار بن ياسر أخو أم سلمة من أمها أخوها من أمها فقام داخل عليها فأول ما لقاها حتى حتى زينب في حجرها راح واخد منها البنت وخاطفها وقام جاري بيها على بره فلما دخل النبي عليه السلام على أم سلمة فقال أين زناب بيدلع زينب بيقول لها أين زناب فقالت جاء عمار بن ياسر فأخذها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بأهله ثم قال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء يعني لو حبيت أقعد عندك سبعة أيام وسبع لهم هم كمان أو أخليني ثلاثة ويعني وهك... إن شئت قال إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء والحديث رواه أحمد وابن سعد بإسناد صحيح يقول الإمام الذهبي رحمه الله رحمة الله دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة وكانت من أجمل النساء ومن أشرف النساء نسبا رضي الله عنه وارضاها كان النبي عليه السلام شوف رحمته بقى دي زوجته ام سلمه ودي بنتها زينب ما كانش يقول بقى ايه بنت غيري بقى ويعني يعني ما يعني ما ينفعش ان انا العبها ولا ادعبها ولا بتاع شوف رحمه النبي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يا جماعه ده النبي عليه السلام رحمته وصلت للحجاره والخشب والحجر وكل حاجه رحمه النبي عليه السلام وصلت حتى للدواب النبي عليه السلام كان يوصي يوصي من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامه يا سلام ولما الجزع حن وبكى نزل النبي وحضنه شوف رحمة النبي وصلت بالدواب بل حتى بالأخشاب بل بالكون ده كله أي أيوة والله العظيم فشوف سبحان الله فكان يدخل على زينب بنت أم سلمة فكان يداعبها ويلاعبها لحد ما في يوم من الأيام حصل موقف جميل قوي النبي عليه السلام داخل فبيتوضى وهو بيتوضى لقى زينب قدامه فنضح في وجهها بالماء يقول الراوي فوالله ما زالت نضرة الشباب في وجهها حتى ماتت وكانت قد تجاوزت السبعين من عمرها تخيل بسبب النطحه اللي نضحها لها النبي عسام بالميه في وشها كده فضلت نظره الشباب في وشها لحد ما ماتت يعني كل اللي يشوفها يقول دي لسه بنت 20 ولا بنت 15 سنه سبحان الله عشان كده بقول للاخت النهارده لو اتحجبت ان شاء الله هتقابلي النبي على الحوض خدي بالك مش هتقابليه بقى عشان ينضح في وجهك الماء لا عشان يشربك الماء من ماء الحوض حوضه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حوضي مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يشاء المولى عز وجل من أول لحظة يا جماعة تخش فيها أم سلمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت يعني ما شاء الله تشتغل في البيت وتنظف وتكنس وتطبخ من أول يوم مش تقول بقى أنا عروسة بقى هقعد بقى إيه شهرين ثلاثة الناس تخدمني لا من أول يوم يقول رجل اسمه عبد المطلب آه، المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخلت أيم العرب لأم سلمة على سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم أول العشاء عروسا وقامت آخر الليل تطحن يعني أم سلمة رضي الله عنها وارضاها والحقيقة كان النبي عليه السلام كان بيحبها حب جا- حب يعني حب كبير جدا النبي عليه السلام كان يكن لها كما عاليا من الحب هي الحقيقة كانت شخصية آه، يعني جديرة بالاحترام والحب والمودة آه، زي ما قلت لك تجمع بين الجمال وبين الرحمة والرأفة والوفاء والحنية وبين قوة الشخصية اللي يعني تفرض نفسها على أي حد رضي الله عنها وارضاها فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها حبا جما من اعماق قلبي صلى الله عليه وسلم حتى هي اخبرت عن ذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وقالت وكنت اغتسل انا والنبي من اناء واحد من جن- من الجنابه والحديث رواه البخاري ومسلم ولذلك بنقول يا جماعه مين اللي بيعامل زوجته النهارده بالرحمه والحنان مين النهارده اللي بيكون رئيف بزو... رحيم بزوجته ورؤوف بها يا جماعه حته ال- المداعبه للزوجه النبي عليه السلام قال آه، يعني كل شيء من اللهو الا اربعه من بينها مداعبه الرجل امراته لما تقعد تلعب زوجتك تداعبها ده النبي عليه السلام وانتم تعلمون جميعا انه كان يسابق امنا عائشه كما سياتي ان شاء الله او كما آه، او كما سمعتم يعني سبحان الله يعني امنا عائشه كان النبي يسابقها صلى الله عليه وسلم ومين ده النبي يعني أفضل خلق الله سيد الأولين والآخرين ومع ذلك عارف أن المرأة تحب شيئا من الملاطفة ومن المداعبة ومن المزاح مش الواحد يخش كده عياذا بالله يعني آه، ضرب ال 111 ومكشر في البيت ما ينفعش الكلام ده لازم يبقى فيه إيه مودة وألفة ورحمة بين الزوجين في البيت آه، كما أمرنا الحق جل وعلا تعالوا نشوف موقف جميل أوي لأم سلمة بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم الحقيقة موقف عظيم جدا يوضح لنا يا جماعة قد إيه هذه المرأة كانت يعني من أعقل النساء كانت عجيبة جدا كان عندها آراء يعني سبحان الله تحل بها أعتى المشاكل تعرفين في يوم صلح الحديبية والحديث في الصحيحين يوم صلح الحديبية يا جماعة لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة مين اللي جاله؟ جاله سهيل بن عمرو عشان يكتب معه كتاب الهدنة والصلح اللي هو صلح الحديبية كان من ضمن الشروط العجيبة جدا اللي فرضها المشركون قالوا لو جالك حد يا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم فلا بد أن ترده إلينا طيب ولو جالنا احنا بقى حد يريد أن يرتد عن دينه فلنا أن نقبله حد في الدنيا ممكن يقبل الشرط ده طبعا لا يمكن طب النبي قبل ليه لأنه مؤيد بالوحي من السماء النبي عليه السلام عارف بوحي من الله ان الامر ده لو قبله فيه نصرة للدين ازاي هتشوف دلوقتي فقبل النبي اصحاب النبي زعلانين ومين اكتر واحد زعلان طبعا كلكم عارفين عمر عمر رضي الله عنه وارضاه فزعل عمر وجاء النبي عليه السلام وقال يا رسول الله الست نبي الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلم نعطي الدنية في ديننا فقال له صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري فقال له عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به أو فنطوف به فقال قلت له بلى قال صلى الله عليه وسلم أفأخبرتك أن نأتيه العام هو أنا قلت لك أنت هتيجي السنة دي فقال له عمر لا قال له صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به سيدنا عمر خد الكلمتين من النبي وراح لمين؟ لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه فقال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق حته بقى عايزين نقف معاها شوف تشابه الكلام بين ابي بكر وبين النبي يا سلام ثانية اثنين أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقى نسخة من النبي كل كلامه زي كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه المهم فأبو بكر كان كلامه شبيه جدا بكلام النبي فقال له عمر أليس كان النبي يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال عمر فعملت لذلك أعمالا يعني لما بسبب ان انا جادلت النبي عليه السلام قعدت بقى اعمل عمل صالح من قيام ليل لتصدق لعتق رقاب لمش عارف ايه عشان اكفر عن ايه آه، تبقى دي قدام دي سبحان الله فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضيه الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا يلا قوموا كده كل واحد يذبح الذبيحه بتاعته واحلقوا راسكم فما حدش منهم قام ايه ده معقوله الصحابه اللي كان النبي مجرد ما يبص لهم البصه يقوموا يبتدروا امر النبي وينفذوا اللي هو عايزه ما قاموش ما قاموش النبي قال لهم الامر ده كم مره ثلاث مرات وما حدش فيهم عايز يقوم فدخل النبي على ام سلمه والحديث رواه البخاري دخل النبي على ام سلمه حزين جدا وقال هلك الناس انا خايف الناس يضيعوا بسبب انهم ما سمعوش كلامي شوف ام سلمه حلت المشكله دي ازاي وكانت سببا بفضل الله في نجاه الصحابه من غضب رسول الله ومن غضب الحق جل وعلا لان النبي لو غضب ربنا هيغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ام سلمه يا نبي الله اتحب ذلك تحب ان هم يسمعوا كلامك في الحته دي قال اجل قال تخرج ثم لا تكلم احدا منهم ما تكلمش حد خالص واول ما تخرج انحر الذبيحه بتاعتك واحلق ادعوا للحلاق كده يحلق واحلق وشوفهم هم يعملوا ايه بس كده فخرج النبي عليه السلام وراح ايه نحر الذبيحه بتاعته ودعا الحلاق فحلقه فبس مش اكتر ما عملش حاجه اكتر من كده جم الصحابه اول ما شافوا النبي عمل كده قاموا حق- وذبحوا وقعدوا يحلقوا البعض لحد ما كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يا سلام وبهذا الموقف كان آه، كانت ام سلمه سببا في نجاه الصحابه من مخالفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا سلام شوف يعني النبي حسن كان بيسمع راي زوجته ام سلمه اي نعم طب يا ترى انت بتسمع راي زوجتك تاخد رايها في اي حاجه اصلا يعني لازم تقعد كده مع زوجتك وكبرها يا اخي يعني حتى يعني طب يا حبيبتي ان شاء الله يعني حبيبتي إيه؟ اه حبيبتي مش حبيبتك دي وصيه النبي يا اخي وحب في الحرام ده حب في الحلال حبيبتك زوج وصيه النبي النبي عليه ايه الله الله في النساء يعني لو زعلتها هي تقول لك ده انا وصيه النبي وصيه الغالي صلى الله عليه وسلم شوف سبحان الله فيعني ايه المشكله اقعد معاها ايه رايك يا حبيبتي انا ان شاء الله يعني ناوي اشتري عربيه كذا ايه رايك والله يا ريت آه، طب آه، ايه رايك اشتري دي ولا دي تقول له اشتري دي يوم هو مشتري الثاني المهم يعني بس ياخد رايها بس يكبرها يعني فالمهم سبحان الله فيعني الانسان برضه لازم ياخد راي زوجته ويكبرها المهم سبحان الله آه، ايه السبب برضه عايزين نقف مع نقطة مهمة قوي ايه السبب اللي خلى النبي قبل الشروط بتاعة صلح الحديبية عارفين ليه لان لو النبي ما قبلش السو- الش- الشروط ديت هيحصل حرب بينه وبين المشركين في الحروب دايما يا جماعة قلوب الناس لا تستجيب للحق ابدا حرب شغالة هتيجي تعرض عليها الدعوة الناس مشدودة كلها انما لما يبقى فيه سلام وفي هدنه وفي وئام اه اقدر في الوقت ده بقى اسمع الناس كلها ها سنه النبي عليه السلام وشرع الله عز وجل يسمع ولذلك سبحان الله جت نتيجه عظيمه جدا عارفين عدد الناس اللي دخلوا الاسلام بعد صلح الحديبيه كان اضعاف اضعاف اللي دخلوا في السنوات اللي فاتت دي كلها بفضل الله عز وجل ودي كانت رؤيه عاليه جدا من النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت ام سلمه كان ليها مواقف تانية جميله جدا برضه كانت ام سلمه يا جماعه بتتصف بقول لك بصفات عجيبه جميله وفيه آه، صادقه غنيه آه، لبيبه عاقله رايها يعني شخصيه قويه جدا سبحان الله وكانت تحب الخير لكل من حولها انتوا عارفين لما في غزوه بني قريظه لما النبي عليه السلام اليهود خانوا العهد معه في غزوة الخندق وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم في في بني في بني قريظة يهود بني قريظة فأرسل إليهم أبا لبابة أبا لبابة رضي الله عنه وارضاه وكان حليفا لبني قريظة بس في الجاهلية فبعد الإسلام خلاص بقى منفصلة فرقان بين الحق والباطل ولا وبراء فالمهم فالنبي عليه السلام أرسل لهم إيه أبا لبابة عشان إيه عشان يعني يقول لهم إن إحنا هنحكم فيكم بكذا يعني إيه يعني هيبقى في حكم فيكم الآن فلما ذهبوا فاستشاروا ابا لبابه ها نحكم في مين- فينا مين محمد يعني النبي عليه السلام فقال اجل واشار هكذا يعني انه الذبح يعني لو حكم فيكم النبي لذبحكم جميعا اول ما شاور ابو لبابه هذه الاشاره احس انه قد خان الله ورسوله يعمل ايه شوف القلوب بقى الحقيقه مش النهارده واحد يبقى واقع في الكبائر بقاله 20 سنه ولما تساله يقول لك احنا ما بنعملش حاجه غلط ده احنا الحمد لله رب ده احنا كويسين جدا فاهم ازاي وما يحسش باي حاجه لا شوف القلوب الحيه اول ما بس مشاور الاشاره دي بس حس ان هو خان الله ورسوله فرجع الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في ساريه من سواري المسجد وقال والله لا احل وثاقي ابدا حتى تنزل براءتي من فوق سبع سماوات وتنزل توبه الله عز وجل علي ولا يحل وثاقي الا النبي صلى الله عليه وسلم فضل كده فترة إلى أن نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة في نزلت على رسول الله عليه السلام وهو في بيت أم سلمة كان في الليلة بتاعت أم سلمة أم سلمة أول ما سمعت فاستأذنت الرسول عليه السلام قالت له يا رسول الله ائذن لي أكون أنا أول واحدة تبشر أبا لبابة بتوبة الله علي طب وهي تعمل كده ليه فرحانة بتحب الخير للمسلمين نفسها تبشر أي حد بأي خير يا ترى احنا في يوم من الأيام سمعنا خبر حلو لحد من المسلمين أو سمعت خبر حلو لإحدى أخواتك ورحت تبشريها يا ريت تعمل كده فراحت أم سلمة وقالت يا أبا لبابة بتناديله من ورا الستارة أبشر فقد تاب الله عز وجل عليك فأسرع الناس إلى أبي لبابة يريدون إيه؟ أن يفكوا وثاقه قال لا والله لا يفك أحد وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحل وثاق أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه شوف قد إيه حب أم سلمة الخير بل كانت أيضا يا جماعة سبب في أن النبي عليه السلام يسامح ابن عمه اللي هو أبو سفيان بن الحارث وابن عمته اللي هو عبد الله بن أبي أمية الاثنين كانوا بيحاربوا النبي وفي يوم من الايام جم عشان يسلموا النبي عليه الصلاه والسلام كان حزين جدا منهم فالمهم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم فجت ام سلمه وكلمت النبي عليه الصلاه والسلام عشان يسامحهم وقالت يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك اشقى الناس بك ثم قال علي بن ابي طالب لابي سفيان بن الحارث ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهي روح له كده من ايه من وش في وش على طول وقل له يا رسول الله قل له مثل ما قال اخوه يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإن النبي لا يحب أن يكون أحد أحسن منه قولا أم أبو سفيان بن حارس راح للنبي عليه من وشه على طول كده وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فقال النبي وهو يبتسم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين والحديث رواه الحاكم بسند صحيح يا سلام يا ترى يا أخت فكرت مرة إن أنت تصلحي بين اتنين متخاصمين ياما في أخوات اتخاصموا في واحدة بقى كانت بتبادر إن هي تصلح بين اتنين والإصلاح بين الاثنين يعني له أجر عظيم عند الله عز وجل كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف منقبة تانية لأم سلمة منقبة جميلة قوي أم سلمة كانت من المعدودين من أصحاب وصحابيات النبي عليه السلام من الأصحاب ومن زوجات النبي عليه السلام آه، اللي شافت سيدنا جبريل في صورة بشر والحديث رواه مسلم آه، عن ثمان الفارسي قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة كان النبي عليه السلام عنده مين أم سلمة فجعل يتحدث جبريل مع النبي ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ قالت لها ده مين قالت له هذا دحية لأن سيدنا جبريل لما كان بينزل في صورة بشر كان بينزل في صورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي فقال لها يا أم سلمة هذا جبريل فقالت هذا جبريل والله ما حسبته إلا دحية يا سلام فعلمت أم سلمة أنها رأت جبريل عليه السلام يقول الإمام الذهبي عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها وكانت تعد من فقهاء الصحابيات كانت فقيهة جدا كانت تعتبر من أفقه الصحابات بعد أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وإزاي ما توصلش المنزلة دي يا جماعة وهي قاعدة مع النبي عليه السلام ليل ونهار تتعلم من سمت النبي ومن هديه ومن دله ومن أخلاقه ومن سنته صلى الله عليه وسلم ده يا جماعة كان الصحابة كانوا بيرجعوا لأم سلمة في بعض الأحكام والفتاوى الشرعية فيما يخص بالذات فقه المرأة المسلمة لدرجة مين كان بيجي لها تخيلوا حبر الأمة عبد الله ابن عباس كان بيأتي الأم سلمة ويسأله عن بعض الأحكام وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث يا جماعة 378 حديث يا سلام كل من يعمل بحديث من هذه الأحاديث من هذه الأمة المباركة كلهم في ميزان حسنات أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يا ترى يا أخت اتعلمت إيه من السنة اتعلمت إيه من شرع الله حفظت قد إيه من القرآن بلغت سنة النبي ولا لا عملت إيه قدمت إيه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى وتمر الأيام وتنام أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها على فراش الموت عاشت قد ايه ام سلمه عاشت حوالي 90 سنه يا كانت معمره جدا عاشت فتره كبيره جدا عاشت الخلافه الراشده كلها وامتدت بها الحياه لعهد يزيد بن معاويه آه الامام الذهبي بيقول ايه وكانت اخر من مات من امهات المؤمنين من امهات المؤمنين انتوا عارفين اول واحده ماتت من امهات المؤمنين لمين لزينب بنت جحش آه، حديث البخاري النبي عليه الصلاه والسلام لما قال آه، اسرعكن لحقا بي اطولكن يدا فكان بعد موت النبي عليه السلام كان الصحابات زوجات النبي عليه السلام امهات المؤمنين كنا يجتمعنا في بيت عائشه وكل واحده تمد ايديها فيمد ايديهم مين اطول واحده؟ زود سوده بنت زمعه وكانت ايديها طبعا اطول ايد فظنوا ان سوده هي اللي هتموت بعد النبي فلما ماتت زينب بنت جحش علموا قصد النبي عليه السلام من قوله اطول كن يدا يعني ايه؟ يعني في النفقه والصدقة ويعني الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى ودي كانت أكتر واحدة فعلا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها فالمهم فقال الإمام الذهبي وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين آه، عمرت حتى بلغها مقتل الحسين ماتت حزنا وكمدا بسبب موت الحسين ومقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه قال الإمام الذهبي آه، يعني أنها عمرت حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد فوجمت لذلك يعني حزنت وغشي عليها وحزنت عليه حزنا كثيرا فلم تلبث بعده إلا يسيرا حتى ماتت يا ترى احنا بنحزن لموت العلماء والأفاضل والدعاة بنحزن لما داعية بيموت يعلم رب سبحانه وتعالى ان قلوب المسلمين يعني كادت ان تبكي الدماء بدل الدموع على موت علمائنا الافاضل اللي ماتوا في الفتره اللي فاتت فتره يجيزه جدا وفتره يسيره جدا مات فيها افضل علماء الامه مات شيخنا شيخ ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين ومات الشيخ الالباني والشيخ كشك ومشايخنا الافاضل رحمه الله عز وجل عليهم اجمعين فيا ترى احنا بنحزن لموتهم يا جماعة موت هؤلاء لا يعوض يعني لا نستطيع أن نعوض أمثالهم في فترة يسيرة أبدا لأن كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي قراءة حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وماتت أم سلمة في سنة 61 على الراجح من أقوال أهل العلم وهكذا رحلت أم المؤمنين أم سلمة لتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا جماعة في عجالة سريعة في دقائق معدودة ناخد الدروس والعبر اللي نخرج بيها من قصة أمنا الغالية أم سلمة أول درس صبرها على البلاء يا سلام شوف قد ايه الانسان الانسان ممكن يصبر على البلاء ازاي لما يكون فعلا قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى شوف قد ايه لما هاجرت الى الحبشه وتحملت الالام والغربه وسابت الاهل والاحباب وشوف بعد كده لما رجعت واشتد الازاء مره تانية وهاجرت للمدينه جوزها يفرق بينها وبينه ويهاجر للمدينه وهي ابنها يتاخد منها ويتخلع دراعه وتفضل صبره سنه كامله تخرج كل يوم تبكي وتجأر الى الله عز وجل ومع ذلك صبره ومحتسبه ومحتسبه ما قالتش ادي اللي خدناه من الدين ادي اللي خدناه من الالتزام ادي اللي خدناه ابدا بتصبر وتحتسب عشان كده بنقول لكل اخت النهارده لو حصل لك اي حاجه اوعي تفرطي في حجابك اوعي تفرطي في دينك اغلى حاجه عندك دينك اتمسكي بدينك واعلمي ان دينك ده اغلى حاجه اغلى من الدنيا كلها اغلى من الزوج اغلى من الولد اغلى من المال اغلى من الدار اغلى من المنصب اغلى من العيله شوف قد ايه ده اول درس صبر على البلاء وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وضح لنا الكلام ده قال كما عند الترمذي بسند صحيح اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه على قد الدين وعلى قد تمسكنا بدين الله عز وجل على قد ما هيكون البلاء طب وليه اشمعنى البلاء اشمعنى البلاء لا يسلط في الغالب الا على اولياء الله عز وجل لسبب يا جماعه لان ماده حياه القلب بتختلف عن ماده حياه البدن البدن ماده حياته ايه في اللذائذ والمتع والاكل والشهوات والحاجات دي كلها مادة حياة القلب في الابتلاءات وفي ذكر الله قبل ذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتأتي البلاء ويأتي المصائب تأتي المصائب ويأتي البلاء فإذا جاءت القلب يشتد عوده ويصلب بفضل الله عز وجل ولذلك والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك ولا يريد منك إلا قلبك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فالقلب في الدنيا محل النية وهو في الآخرة محل الحساب لذا أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم عشان كده مادة حياة القلب في هذه الابتلاءات ولذلك كل ما الإنسان بيشتد عن البلاء كلما يصلب عوده وكلما يشتد دينه بفضل الله عز وجل أول درس الصبر على البلاء ثاني درس البذل والتضحية شوفوا أم سلمة عملت إيه سابت دارها سابت فلوسها سابت أهلها سابت حبايبها كل ده ليه عشان أبقى مسلمة أهم حاجة أكون مسلمة طب والدار والأموال وال... كل ده يروح مش مشكلة الدين بس هو اللي ما يتعوضش الدين بس هو اللي ما يتعوضش انما المال يتعوض والزوج يتعوض والولد يتعوض ولو ما تعوضش في الدنيا كفايه انها تكون مؤمنه وكفايه انها تدخل الجنه وتكون في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الثالث شوفوا هي لما اطاعت النبي لما قال لها لو حد متلك قولي إنا لله وإنا لا راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها شوف لما أطاعت النبي أخلف الله عليها إيه أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم برضه نفس الحكاية لو حصل لك أي حاجة يا أخت قولي نفس الدعاء وإن شاء الله ربنا يخلف عليك خيرا منه بفضل الله عز وجل الدرس الرابع حب الخير للناس يا ترى احنا بنحب الخير لبعض يا ترى احنا بنحب الخير لبعض ولا بنحقد على بعض ولا حول ولا قوه الا بالله ده احنا شايفين النهارده الصوره قاتمه بين المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله يا ريت نحب الخير لبعض محدش هياخد رزق حد يا جماعه محدش هياخد حاجه ربنا كتبها لحد كل واحد هياخد رزقه فيا ريت نحب الخير لبعض ونعين بعض شوف النبي عليه الصلاه ايه احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم يا سلام شوف هي بقى لما ادخلت السرور على ابي لبابه ها ولما ادخلت السرور على ابو سفيان بن الحارث شوف لما بشرتهم بالخير وساعدت هؤلاء في ان النبي عليه الصلاه يرضى عنهم يا سلام حب الخير للناس عايزين نحب الخير لكل المسلمين من حولنا الدرس اللي بعد كده طلب العلم امنا كما قال عنها الامام الذهبي كانت من فقهاء الصحابيات لا رغم انها كانت بتربي اربع اولاد او خمسه ورغم ذلك كانت متفرغة لطلب العلم ولتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى روت هذا الكم العظيم من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشرة الخير بين الناس آخر حاجة الإحساس بآلام الغير والتألم لآلام الغير شوف لما قتل الحسين ماتت أم سلمة كمدا وحزنا على موت الحسين رضي الله عنه وارضاه يا ريت يا جماعة بنقول لكل أخت فاضلة موجودة بينا الآن بنقول لها يا ريت تتعلمي الدروس ديت من حياة أمك وعايز أركز على كلمة أمك دي أمك حبيبتك اللي إن شاء الله يوم القيامة هتروحي وتقولي لها أنت أمي أنا تأسيت بيكي سمعت كلامك عملت زيك عشان أكون معاكي في الجنة هتاخدك في حضنها وهتاخدك في ايدها وتدخلك الجنة إن شاء الله عشان تكوني في صحبة أمهات المؤمنين وصحبة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يا ريت نتعلم كل ده من أمهات المؤمنين أهدي هذه الرسائل لكل أخت مسلمة وبنقول ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع أم جديدة من أمهاتنا رضى الله عنهن جميعا فتعالوا في من خلال الدقائق البسيطة المتبقية نتعايش مع أم غالية من أمهاتنا وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وارضاها الحقيقة قصة أمنا زينب هي قصة قصيرة جدا وبسيطة جدا لكنها مليئة بالدروس والعبر هي عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام حوالي شهرين أو ثلاث شهور لكن الشهرين أو ثلاث شهور دول كانوا يعني بالنسبة لها يعني بالدنيا وما فيها وطبعا لها حق طبعا بمرافقة النبي وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم اه اتولدت إمتى أمنا؟ أمنا زينب بنت خزيمة اتولدت في مكة قبل البعثة النبوية بكم سنة؟ 13 سنة كانت فيها صفة عجيبة جدا كانت الصفة دي يعني ما كانتش منتشرة جدا في الجاهلية كانت إن هي رحيمة جدا بالفقراء والمساكين كل اللي في ايدها بفضل الله تنفقه على الفقراء والمساكين واليتامى فالمهم صاحبة هذا القلب الطاهر النظيف النقي كانت بتتطلع لحياة جميلة هادية حياة طاهرة حياة نظيفة والحياة دي طبعا عمرها ما تكون إلا في ظل الإسلام شاء الله عز وجل ان في خلال فتره يسيره جدا اشرقت شمس الاسلام على ارض الجزيره كانت امنا زينب بفضل الله من السابقات الى الدخول في دين الله عز وجل عاشت في رحاب الاسلام وطبعا شافت انتوا عارفين طبعا المسلمين في بدايه العهد المكي كانوا في غايه التعذيب والاضطهاد من قبل كفار قريش كانت هي بتشوف كل التضحيات بقى اللي بيضحي بها المسلمون وكانت بتشوف التعذيب اللي بيشوفوه كل يوم قلبها يزداد يقينا في ان الدين ده هو دين الحق وكان بتزداد استمساكا بدينها وكانت دائما بفضل الله عز وجل في حالة إيمانية عالية كانت عابدة صائمة قانتة لله عز وجل كانت قائمة كانت تنفق على اليتامى والفقراء والمساكين لا تفتر أبدا عن هذا الخير ودايما احنا بنقول الإنسان اللي بيعيش حياته يعني بالطول أو بالعرض وبعدين فجأة يجد النور مرة واحدة فيعني أول ما يذوق هذا الخير بفضل الله عز وجل كما قال القائل من ذاق عرف ومن عرف اغترف الإنسان أول ما يدخل هذا الدين ويجد لذة الإيمان وحلاوة الطاعة بفضل الله عز وجل تجد حياته كلها تحولت خلاص خلع ثوب الجاهلية على الباب ولبس ثوب الإسلام كل حياته بقت إسلام اسمها إيه؟ أسلمت الحياة كل حياتنا للإسلام وبس تلاقي الإنسان ما شاء الله ابتدأ في طاعة الله عز وجل طلب العلم الدعوة إلى الله عز وجل وده اللي عملته فعلا أمنا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وارضاها طب نسأل سؤال صغير أمنا زينب قبل ما يتجوزها النبي عليه السلام هل حد كان متجوزها قبل كده؟ أي نعم أمنا زينب كانت متجوزة قبل النبي عليه السلام لكن الحقيقة خلاف كبير جدا بين أهل العلم مين اللي كان متجوزها قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم قال إن هي كانت زوجة لعبد الله بن جحش اللي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنها كانت زوجة للطفيل بن الحارث فلما مات تزوجها أخوه عبيدة بن الحارث الحقيقة الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة رجح إن اللي كان متجوزها عبد الله بن جحش وانتوا عارفين طبعا قصة عبد الله بن جحش ومن هو عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش صاحب أول لواء وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول صاحب أول لواء لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في سرية عبد الله بن جحش وأول من لقب بأمير المؤمنين عبد الله بن جحش اللي انتوا فاكرين موقفه في غزوة أحد ومعلش أحب أكرره تاني في غزوة أحد لما جه قبل بداية الغزوة لما وقف مع سعد بن أبي وقاص فقال له سعد بن أبي وقاص يا عبد الله لقد حضر مطر يعني خلاص احنا دلوقتي ما بين ما بيننا وبين الشهادة إلا أن ندخل فتمنى على الله عز وجل فقام عبد الله بن جحش وقال بل تمنى أنت على الله أولا فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا فأقتله ثم تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش هقدر أستنى أنا مشتاق للقائك جدا يا رب أقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة فسألتني فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت يقول سعد بن أبي وقاص فلما انتهت الغزوة بحثت عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها وجدته مقتولا وقد قطعت أذنه وبقر بطنه وجدع أنفه فقلت صدق الله فصدقه الله حقيقة في سؤال بيخطر على بال بعض الإخوة والأخوات بالنسبة للقصة دي بالذات آه في حديث عند الحاكم بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا لسعد بن ابي وقاص ان يكون مستجاب الدعوه فازاي سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه تمام ودعا في هذه الموقعه ودعا في هذا الموقف ولم يستجب الله دعاءه بل استجاب دعاء عبد الله بن جحش الجواب يسير جدا الكلام ده كان امتى الكلام ده كان في بداية غزوة أحد يعني قبل الغزوة ما تبدأ طب النبي دعا لسعد بن أبي وقاص إن هو يكون مجاب الدعوة إمتى في آخر غزوة أحد لما المشركون قتلوا سبعين من خيار النبي من خيار أصحاب النبي عليه السلام لما المشركون قتلوا سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا بعد ذلك قتل النبي ف نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فاجتمع تسعة سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله في اللحظة ديت نثل النبي كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال ارم سعد فداك أبي وأمي ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسدد الله رميته وأن يجيب دعوته في اللحظة دي يبقى الكلام ده كان إيه قبل الغزوة لكن النبي دعا له إن هو يكون مستجاب الدعوة كان بعد الغزوة آه ودي توضح المسألة تماما المهم هذا هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه اللي قالوا إن هو كان زوجا لأمنا زينب بنت خزيمة قبل آه أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعضهم قال لا ده اللي كان متجوزها آه واحد اسمه الطفيل ابن الحارث لما مات خلفه عليه أو تزوجها بعد ذلك أخوه عبيدة بن الحارث ويعني مال إلى ذلك أن السابة علي بن عبد العزيز الجرجاني هو اللي قال كده قال إن هو تزوجها الطفيل بن الحارث ثم بعد ذلك تزوجها عبيدة بن الحارث فاكرين مين عبيدة بن الحارث؟ عبيدة بن الحارث ده يا جماعة نرجع لورا كده في دروس السيرة لما كان في يوم بدر فاكرين كان في ثلاثة من المشركين قبل بداية غزوة بدر ثلاثة من المشركين قاموا وقالوا عايزين ثلاثة يقاتلونا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مين الثلاثة المشركين دول يا جماعة كان شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن شيبة الثلاثة دول فقام إليهم ثلاثة من الأنصار قالوا لا انتوا لسه صغيرين فأخرجوا إلينا أكفاءنا احنا عايزين ناس قدنا كده يقدروا إيه يقاتلونا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا حمزة اللي هو حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي اللي هو علي بن أبي طالب قم يا عبيدة بن الحارث فقام عبيدة بن الحارث الثلاثة قاموا قابلوا مين حمزة بن عبد المطلب بارز شيبة بن ربيعة في ساعتها من أول ضربة قتله علي بن أبي طالب بارز الوليد بن شيبة مع أول ضربة قتله عبيدة بن الحارث قابل مين عتبة بن ربيعة دوت ضرب ده ضربة قاتلة والتاني ضربه ضربة قاتلة الاتنين وقعوا على الأرض بيموتوا في اللحظة دي تدخل اثنين حمزة وعلي بن أبي طالب دخلوا وراحوا ساحبين عتبة ساحبين عتبة بن ربيعة وراحوا قاتلينه وراحوا ساحبين عبيدة بن الحارث عشان يداووه لكنه مات في الحال المهم فلو كان هذا هو زوجها أو عبد الله بن جحش زوجها المهم هو لما استشهد سواء هذا أو ذاك فلما استشهد يعني هي احتسبته عند الله سبحانه وتعالى ورضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى فهي صاحبة القلب الذي امتلأ إيمانا وتوكلا ويقينا في الله عز وجل بعد ما استشهد زوجها كانت بتشعر في قرارة نفسها ان ربنا هيعوضها خير وده درس كبير قوي لكل اخت انك تحسي مع اي حاجه تحصل لك ان يكون عندك حسن ظن بالله زوجك مات والله يا رب ان كان زوجي مات انا عندي يقين انك هترزقني بواحد افضل منه ابنك مات والله يا رب انا عندي يقين انك هتعوضني افضل منه ولو ما عوضتنيش في الدنيا هتعوضني في الجنه وده كفايه وانا يكفيني بدلا من كل هذا رضاك عني ان انت تكون راضي عني لان يا جماعه سبحان الله انا عايز الكلمه دي كل اخت تحفظها أعلى نعمة في الجنة بعد نعمة النظر إلى وجه الله عز وجل نعمة الرضا إن إحنا ننال رضا الله عز وجل ولذلك ربنا قال إيه ورضوان من الله أكبر بعد ما ذكر الجنة قال ورضوان إيه من الله أكبر أكبر من الجنة ونعيمها وكل حاجة ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة وينادي عليهم ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم يا سبحان الله مع إنه هو الغني وليس بحاجة إلى رضا عباده شوف قد إيه ومين اللي مين يرضى عن مين سبحان الله المستغني أم المحتاج أم المحتاج فشوف ربنا من رحمته ودود ودود يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى فيقول يا عبادي أو يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يا سلام أعظم نعمة أعظم نعمة ولذلك كان أمنا زينب كان عندها يقين عالي جدا ان ربنا هيعوضها لكن الحقيقه برضه ان هي ما خطرش على بالها طبعا اي لحظه ان هتكون زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اي واحده كده تقعد تفكر معقوله انا يتجوزني النبي عليه الصلاه والسلام ويشاء المولى عز وجل بحسن ظنها بالله وبتقدير الله عز وجل اولا ما ان انقضت عدتها واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم لخطبتها صلى الله عليه وسلم اصدقها النبي قدم لها مهرا 400 درهم وبنى لها حجرة متواضعة بجوار حجرة أمنا عائشة وبجوار حجرة أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا المهم دخلت أمنا زينب بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة للنبي وأما للمؤمنين وتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين في الدنيا بل وفي الجنة صلوات ربي وسلامه عليه كانت أمنا زينب حقيقة زي ما قلت لكم قبل البعثة كانت رحيمة جدا بالمساكين والفقراء واليتامى طبعا لما دخلت بيت النبي ازدادت طبعا رحمة ورأفة وحنانا بالمساكين واليتامى لأنها شافت بقى إيه شافت الرحمة بقى بت يعني بتتدفق من النبع الصافي من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسمع النبي دايما يوصي بالفقراء و- والمساكين ودايما يوصي الناس إن هم يكونوا رحماء ببعض شوف أحاديث النبي شوف ماذا يقول وهي تسمع هذا الكلام حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم يا سلام أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام ده فين؟ ده على الصراط وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل إيه علاقة الكلام ده بسوء الخلق؟ هو النبي عليه الصلاة بيقول لك شوف الخير ده كله اللي أنا ذكرته ده كله اوعى تقابل بعد الخير ده كله الناس بعد ما تعمل الخير ده كله اوعى تقابل الناس بسوء خلق ت- تمن عليهم أو تذلهم أو تعمل حاجة لأن أنت لو عملت كده المن ده يبطل العمل عشان كده قال بعدها ايه وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل اسمع تاني لقول النبي وطبعا امنا بتسمع هذا الكلام كما عند الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء شوف قد ايه وفي الحديث الذي رواه ابن حبان باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله عز وجل لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام طبعا امنا زينب زي ما قلت لك رحيمه جدا بالمساكين مش محتاجه توصيه فتخيل بقى بعد ما تسمع كل الكلام ده كمان من النبي صلى الله عليه وسلم كانت طبعا بتسمو روحها وتسمو نفسها ويتطلع قلبها الى نعيم الجنه الذي اعده الرحمن جل وعلا لعباده الصالحين المهم كانت لا تدخر درهما ولا دينارا الا وتجعله في فم يتيم او مسكين عشان كده كانت تسمى في الجاهليه بام المساكين فكيف بحالها وقد اصبحت اما للمؤمنين المهم عاشت امنا زينب في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أيام عمرها كانت ملازمة للنبي عليه السلام تتعلم من هديه ومن دله ومن علمه ومن أخلاقه ومن رحمته فكانت تزداد إيمانا يوما بعد يوم حتى كانت لا تطمح نفسها لأي شيء من حطام الدنيا بل كانت تطمع في جنة عرضها السماوات والأرض المهم مرت الفترة زي ما بيقولوا كده الأيام الحلوة بتعدي بسرعة وهي قعدت عند النبي قد إيه؟ فترة يسيرة جدا شهرين أو ثلاثة مرت الفترة ديت في عجالة سريعة وجاءت اللحظة التي نامت فيها أمنا زينب رضي الله عنها وارضاها على فراش الموت لتكون أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم تموت في المدينة فلما ماتت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وارضاها تجددت الأحزان النبي قعد وتذكر بموتها موت خديجة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها وهكذا دخلت أمنا زينب بنت خزيمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدوء الأبرار وصمت العابدين وخرجت في صمت الخاشعين لتدفن في البقيع وتفوز بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها والدعاء لها وتوفيت أم المساكين ولم ترو حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الذهبي وما روت شيئا وقال الإمام ابن الجوزي وما نعلمها أسندت شيئا ولعل هذا يعود إلى انشغالها بأحوال المساكين وإلى قلة مكثها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده يا جماعة الإسلام العملي الإسلام اللي احنا محتاجينه إن احنا نشعر بآلام الفقراء آلام المساكين آلام اليتامى ونفعل مثل ما فعلت أم المساكين أمنا زينب بنت خزيمة ده درس جميل جدا لأختنا نطلع من قصة أمنا زينب بنت خزيمة بدرسين الدرس الأولاني لو حصل لك حاجة احسن الظن بالله حصل لك شيء انا واثقه تماما ان ربنا هيخلف عليا خيرا منه انا واثقه تماما ان ربنا هيكرمني انا واثقه تماما ان الموضوع اللي حصل ده كله خير من عند الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا حسن ظن بالله والنبي امرنا بكده آه، كما في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله الدرس الثاني ان احنا نحس يا جماعه بالفقراء الحقيقه انا ليا درس آه، يعني ان شاء الله ارجو ان ترجعوا ليه اسمه ابحث عن انسان الدرس ده مؤثر جدا جدا ومهم جدا تشوفوا قد ايه الانسان محتاج انه يكون انسان بجد يكون انسان ان هو يحس بالام الفقراء بالام اليتامى بالام المساكين اقول يعني بعد ما سمعنا قصه امنا ام سلمه وقصه امنا زينب بنت خزيمه اقول يا ريت نتعلم من امهاتنا ويا ريت ان احنا نحاول نقلد امهاتنا ونتاسى بهن عشان يعني كل اخت تلحق بامها في الجنه رضي الله عن امهاتنا امهات المؤمنين وما زالت الصفحه مفتوحه لنلتقي ان شاء الله جل وعلا في الاسبوع المقبل مع ام من امهاتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة